هنا مدرسة الربانية مدرسة الربانية
من مدرسة الربانية نتحدث رباني
أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فارق الحبة وورق النسمة إني أحبه في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله؟ كيف حال قلوبكم مع الله؟ ولا إخوة عايز اقول المره دي وارجو ان انا آه، ما اقولهاش تاني ان الحقيقه ان انا بحبه كده فيعني لما بلتفت كده وبلتفت كده انا ده حب يعني ايه بحب ابص في اخويا ونضاره الراجل الطيب ده واطمن على الراجل ده احواله ايه و- و- وفي وجوه كده آه، بحب ان عينيا تصيح وجهك فنفس الشيء برضه خلي بالكم لما بقول لك احوالهم مع ربنا ايه؟ عايزك تقول لي احوالك مع ربنا ايه؟ لا ما هو احنا اتفقنا على ان الحمد لله دي مش اجابه الحمد لله على كل حال صح ولا لا؟ احنا بنقول الحمد لله وقلنا ان الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم كان اذا راى ما يسره قال الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات واذا راى ما لا يسره قال الحمد لله قال الحمد لله رب قال الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حاجه الامر فالحمد لله اه الحمد لله متفقين لكن حاله ايه؟ انا مش شايف انك احسن لسه مالكوا يا اخوه عايزين الحال يبقى احسن حاله مع الله احنا في حاله عايز اشوفها الاسبوع الجاي لما بتتهان صلى الله عليه وسلم ال- ال- الامه في حاله تحتاج الى انقاذ سريع من الله وحده ولن يكون يا رب غيركم صح ولا لا؟ أهل المساجد أهل المنهج أهل التزكية هو إحنا اللي إحنا بنقول أنها ليس لها من دون الله كاشفة اللي قاعد حدث أحلامها وكل يوم الدنيا مولعة خلي يعني ده مش موضوعنا بقى موضوعنا إن إحنا نقول إيه؟ سبحانه وتعالى فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم مفيش حل مفيش حل ده مش كلامي ده كلام ربنا الشاهد اللي انا بقوله ان انا عايز حد يبقى احسن عشان ربنا يصلح لنا هذا الحال ويكفينا هذا الشر ويصرف عنا هذا البلاء ويرفع عنا هذا الكرم فين حالك مع ربنا فين القيام والتذلل والبكاء فين فين كثرة الذكر والأمل فين فين الصدقات و... و... و- والرحمات رحمة المسلمين و... والتقرب إلى الله و... وإظهار الذل والخضوع لله فين فين يا إما الناس مشغولة بنفسها بتجري ورا الدنيا يا إما الناس مشغولة باللي بتحصل ومتابعة الأخبار وكلا الأمرين لن يغنيا عنك شيئا نريد صلاح الأمة نحن نظبط صلاتنا ونصلح صلاتنا وقربنا من الله نحن نبدا نقرا القران ونقرب من ربنا نحن نقوم الليل ونلهج في الدعاء نحن نصوم وندعو عند الافطار نحن نتصدق لنطفئ غضب الجبار يبقى لينا قربه ونتودد الى الله ليرفع ما بنا من غمه اللهم اكشف الغمه عن جميع الامه اللهم اجعل مآل أمورنا- أمورنا إلى خير واجعل عاقبة أمورنا إلى خير اللهم انتقم من المفسدين الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون لقاؤنا الليلة لنتدبر أهوال القيامة والحقيقة مش عارف ليه أنا كنت بحلم ان انتوا تبقوا قاعدين في الصف اللي قدامي كده النص اللي اللي ورا دولك يبقوا كده لكن فمش هينفع لا لا فصلى على الرسول صلي زيد النبي صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد صلى على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فرأيت ان نبدأ من الاول لعل قلوبنا ترق اللهم اللهم اللهم اللهم اجعلنا ممن تطمئن قلوبهم بذكرك اللهم اجعلنا ممن يزيد الايمان في قلوبهم بتلاوه كتابك وسماع كتابك آه، احنا قلنا في اول امر التزكيه ان يقوم بقلبك شاهد من شواهد الاخره فاكرين ولا نسيتوا بعد رمضان مباشرة ولا قبل رمضان قبل رمضان قبل رمضان آه، أن يقوم بقلبك شاهد من شواهد الآخرة يبقى على طول قدام عينيك قدام عينيك كده مباشرة شايف القبر أنا سمعت أحد مشايخي الله يرحمه رحمة واسعة كان يقول انا داي انا على طول شامم ريحه تراب القبر في انفي على طول تراب القبر في انفي الله يرحمه وان يجعل قبره وقبور الموحدين روضه من رياض الجنه شفت الاحساس ده محمد بن واسع يقول توسد الموت إذا نمت واجعله نصب عينيك إذا قمت إذا فارق ذكر الموت قلبي خشيت أن يفسد علي قلبي أنا الأسبوع اللي فات قلت لكم هنيئا ما أنتم فيه مما الناس فيه هنيئا لنا إن جئنا هنا بإخلاص لوجه الله أن نرحم فإذا متنا هنا متنا مرحومين ومن مات هناك الله أعلم بحاله يبعثون على نيته يبعثون على نيته لكن هنا هنا بيت الله هنا مجالس الذكر هنا تتنزل الرحمة والسكينة هنا تتواجد أجنحة الملائكة هنا اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا آثرت أن ننطلق من هنا في رحلة سريعة جدا سريعة قصيرة مركزة مكثفة مختصرة ابتداء من الموت اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اجعل الموت منك دوما على بال يا ابني لو مت دلوقتي تقابل ربنا بإيه لما نيجي نفر صحائف حسناتك نلاقي فيها ايه لو قابلت ربنا النهارده ونيجي نفر صحائف سيئاتك كده مش تستحي من الله اقابل ربنا بكده يقول لي ايه اجعل الموت منك على بال خلي الموت على بالك اما تيجي تعصي قول لو مت وانا بعصيه اقابل ربنا ازاي لما تيجي تكسل عن عباده قول لو مت دلوقتي وانا مش بعبده مش الاحسن اموت وانا بعمل حاجه اجعل الموت منك على بال وليس بين العبد وبين القيامة أشد من سكرات الموت قالت السيدة عائشة رضي الله عنها لا أغبط أحدا على هون موت بعدما رأيت من شدة موت رسول الله كان بجانبه ركوة ماء يضع يده فيها ثم يمسح بها جبهته ويقول ألا إن للموت لسكرات فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله هذا النبي حبيب الله خليل الله وشدد عليه في السكرات كان عبد الله بن عمرو بن العاص يقول لما جاءت سكرات الموت لعمر أبوه قلت له يا أبت إنك كنت تقول ليتني أجد رجلا عاقلا يحدثني عما يجد عند الموت وأظنك ذلك الرجل فماذا تجد فقال, فقال والله يا بني لكأن جنبي في تخت وكأن السماء انطبقت على الأرض وأنا بينهما وكأني أتنفس من سم إبرة وكأن غصنا من شوك ينزع من قدمي إلى هامتي أنا عايزك دلوقتي تغيب عن الوعي تصور الوضع ده كأن جنبي في تخت تخت عارف يعني ال- ال- احنا في اكتوبر هتبقى معروفه دي لوح لطزانه عارفينه؟ لا مش عارفينه اللي هو لوح عريض كده من ال- من الخشب ال- ال- اسمه ايه؟ الزان اللي هو بي- مبيضين بيحطوه على برميلين ويطلعوا عليه او على السقاله هو ده اسمه لوح لطزانه اللوح ده هو قال كان جنبي في تخفيه لوح من هنا ولوح من هنا ضاغطين على جنابي والسماء انطبقت على الارض يبقى الجنبين مضغوطين ومن فوق وتحت مضغوط السماء انطبقت على الارض وانا بينهما وكاني أت... بشد نفسي ما بيجيش بنسمعها كتير منهم دول المحتضرين دايما يقول لك الجمله دي عمال اشد في نفسي ما فيش ما فيش اكسجين خلص نصيبك فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا آخر العدد خروج روحك آخر العدد انقطاع نفسك أصل ليك كذا مليون نفس ساعة ما خلص مفيش خلص حقك انتهينا عند هذه السكرة وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد تحيد عمال تحود من هنا احسن اموت في الحته دي تحود من هنا احسن تجي حادثه في النقطه دي تحود من هنا لا احسن امرض وعي و- ويجرى لي أه، تحود من الحته دي تحود ذلك ما كنت منه تحيد كنت عمال تحود تبعد عشان ما تموتش ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة بقول إن كتير من الناس النهاردة يا ابني بيروح الشغل الصبح ويرجع الظهر بالليل يتعشى وينام ويروح الشغل الصبح وقاعد بيقول إن أول الشهر هعمل وبعد ست شهور هقبض الجمعية وأجيب وكمان ثلاث سنين ه- هترقى وابقى وكمان خمس سنين بقى هي- ان شاء الله ربنا يكرمنا ون- ونجوز العيال والدنيا تروق وكمان عشر سنين ه... سنين ايه يا ابني انت في غفله الموت يسعى اليك ممكن تعيش عشر سنين وعشرين سنه وخمسين سنه قدام مفيش مشكله لكن برضه ممكن تموت الليله دي من يدري وجاءت سكرة الموت بالحق فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد بعض الإخوة بيزعل مني لما أقول إن كتير من الناس بيكذبوا في ناس بتكذب النهارده في المنامات يقول لك انا شفت في المنام كذا وشفت في المنام كذا وشفت في المنام اكثرها كذب ما تزعلوش مني دي حقيقه ان حتى اللي ما بيكذبش في اصل المنام بيكذب في التفاصيل لان المنامات لا تنضبط فاحسن حاجه انك لما تشوف منام تعمل ايه اسكت اسكت استر نفسك واسكت لان انت لما تصحى الصبح فرحان بالمنام تقعد تفتكر المنام وانا هقول لك حاجه تدل على ان انت مش انت على ان اللي بيحكي كذاب ان هو لو حكى المنام وبعدين تاني يوم حكاه هتلاقيه اتغير شويه تالت يوم اتغير شويه حكاه لواحد تاني غيرك اتغير شويتين ليه لان زي ما اقول لك كده هو معذور المنامات ايه لا تنضبط وتختلط بالحقائق فالدنيا بتضيع وت- وتفسد والعياذ بالله الشاهد يا إخوة إن آه، بنسمع بقى في الموضوع ده كلام كذب كتير لسه جاياني قصة آه، إن واحدة ست آه، طيبة من ال- من الأولياء الله الصالحات هم بيقولوا يعني خدت بالك ازاي وانها لما نامت آه، آه، كانت بتشوف الملائكه والملائكه قالوا لها مش عارف ايه والنبي وسيدنا جبريل جم قعدوا عند راسها وبعد كده قامت بقى ومشيت وخرجت وكلت وراحت وجت ربنا عافاها يعني شافت سكرات الموت ورجعت تاني الكلام ده ما يحصلش عند أهل السنة اعتقادهم أنه إذا كشف الغطاء وراء الملائكة يبقى مات خلاص انتهينا ما يرجعش تاني أبدا لا إذا كشف الغطاء وراء الملائكة ما يقدرش يتكلم إذا كشف الغطاء وراء الملائكة يبقى في البرزخ مش في الدنيا ما يقدرش يقول هو شايف ايه انتهينا لما يبقى كشف الغطاء وبشر خلاص ما يقدرش يتكلم لانه هيبقى كلامه هر... كلامه اخروي هو بقى في الاخره مش هينطق فلازم تفهموا كده ويبطل حد يضحك علينا الشاهد حين كشف الغطاء فبصرك اليوم حديد كشف الغطاء شفت الملائكة يعودوا منك مد البصر أنا عايز أسألك وتجاوبني بصراحة قبل ما تتجوز قبل ما تأذن الفجر ليلادي ها عايز أسألك وتجاوبني ورد عليا بصراحة يا ترى تنتظر الملائكة اللي هتشوفهم ملائكة الرحمة ولا ملائكة العذاب اوعى تضحك على نفسك وتخدع على نفسك وتنكر على نفسك الحقيقة الحقيقة المرة الحقيقة كيفما تكن عايزها منك الليلة دي حياتك بالشكل اللي انت عايشه ده لحد النهارده تجيب ايه وإن كنت ناسي أفكرك طاعاتك ولا معاصيك أكلمك عن معاصيك وآفاتك ولا أكلمك عن آفات طاعاتك التي لا تقاوم بطش معاصيك لأن في حاجة اسمها حبوط الموازنة يعني إيه حبوط الموازنة؟ أنت صليت معانا العشاء وقعدت والملائكة حفتك والسكينة نزلت أرجو ذلك اللهم أنزل سكينة علينا اللهم أنزل علينا الليلة رحمة من عندك اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وبعدين خرجت من هنا عملت معصية المعصية دي قصاد الطاعة بتاع الليلة دي تطلع قدها ولا أقل منها ولا أكتر منها فالمعصية دي تحبط الطاعة تحبطها يعني بعد ما دخلت الجنة الليلة دي خرجت النار جت الله أعلم بس إيه الله لا يظلم ه- ربنا سبحانه وتعالى هو اللي هيوزن لك دي قصاد دي إن هن تطير أيهما تطير تطير الأخرى أنا عايزك تت- تتذكر دلوقتي كده نام على ظهرك وغمض عينيك وتخيل الملائكة اللي واقفين واقفين قدامك جايين لك ملائكة بيض الثياب بيض الوجوه معهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة وملك الموت يقف عند رأسك ليقول اخرجي أيتها الروح الطيبة إلى رحمة من الله ورضوان أكيد هيبقى صوته زي الحلو بالك رحمة هيبقى صوته يخلي القلب يرقص طربا ولا نعوذ بالله من الأخرى خرجت الروح يا ترى يا ابني هتخرج الروح بالراحة ولا انت حريص على الدنيا مش هترضى تخرج ولما ترفض الخروج ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم طخ اخرجي بالقلم على وشه طخ على دبره اطلعي وشه وظهره طخ طخ طخ اطلع عشان كده احيانا لما بنغسل الاموات تشوف الزراء وشه ازرق ودبره ازرق من الضرب عشان كده بقول لك حب لقاء الله استعد للموت وارجو لقاء الله ليحب الله لقاءك فيسهل خروج الروح بدل ما الروح متشبثة بالدنيا ما ترضاش تخرج تخرج بالضرب خرجت الروح وسيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول فلا يدعها هؤلاء الملائكة في يد ملك الموت طرفة عين تخرج الروح الروح هو روحك هتخرج منين من الفم من الفم عشان كده الروح لما تخرج قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرجت الروح تبعها البصر شخص البصر الروح لما خرجت ملك الموت خدها كده تلاقي العينين وراها كده وراها عشان كده بيقول لك ايه غمضوا له عينيه لتموه البق مفتوح خرجت منه الروح والعين مفتوحه طلعت ورا الروح لما خرجت الروح ما تقعدش في ايد ملك الموت لحظه واحده اول ما يمسكها كده يروح واخدينها منه يكفنوها في هذا الكفن الحمد لله انه ابيض كفن من الجنه وحنوط من الجنه كفن من الجنه وحاطينها في الكفن ويروحوا مكفنينها وحنوط الحنوط اللي هو الطيب ريحه يحنطوها بالحنوط يعني يطيبوها خلاص بقت الروح مكفنه يا ترى يا رب أنا بحب اللي يبشرني يا رب اللهم ارزقنا حسن الخاتمة يا رب أنا عارف إن أنتوا عارفين الكلام ده كله عارفينه كويس وقاريينه وسمعتوه من 100 شيخ قبل كده بس أنا عايزك الليلة دي تحسه عايز الليلة دي يقينك يحملك ان انت دلوقتي شايف روحك لما طلعت في ايد الملك راحت في اي في اي كفن كفن من الجنه ولا كفن من النار تستاهل ايه ليس الايمان بالتمني ولا بالتحلي ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الاعمال عملك يجيب كام يجيب كام يجيب انهي كفن كفنت الروح وخدها الملائكة ويبدأوا يطلعوا بها السماء هم طالعين السماء يقول رسول الله فأما الروح الطيبة فيخرج منها أطيب روح أطيب ريح وجدت على ظهر الأرض أنا عايزكم من دروس التربية والتزكية إنك تحضر مرة محتضر واحد يتصل بيك يقول لك أبويا بيموت الحقني تعال أقف معايا روحوا أقف معاه روحوا أقف معاه أو حادثة على المحور وقف شوف ال- المخبوط ده وشيله وشم الريحة والله بدخل بيوت احيانا لما يبقى هنغسل ميت ولا حاجه ريحه جنه ريحه الملائكه اللي جم وريحه الروح نفسها وعلى فكره ريحه الروح دي في الدنيا مش في الاخره بس يعني احيانا تلاقي بعض الناس كده ريحته طيبه حتى من غير من غير ما يتطيب ريحته حلوه آه، هو هو كده ما ت- يعني بيقولوا عليه عندنا ريحه نفسه ها مش ريحه نفسه مش عارف ريحه ايه بس هي المهم تلاقيه كده هو ريحته طيبه ريحه جسده نفسها دي ريحه الروح وفي ناس كده دي ما هي الذنوب من التنا يا جماعة اللهم تب علينا يا رب اللهم اغفر لنا واعف عنا يا حي يا قيوم فالروح لها ريحة لها لها ريحة طيبة الروح الطيبة ريحتها طيبة والروح الخبيثة ريحتها خبيثة يطلعوا بيه الملائكة السماء الأولى نعم يقولوا معانا روح فلان اللهم افتح لنا ابواب السماء كل واحد مننا له فتحه في السماء مصعد عمله الصالح اليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه بس فتحة العمل الصالح اللي بتطلع دي عمل صالح ساعة ما يجي عمل سيء يسدها وعمل صالح يفتحها وعمل صالح يوسعها وعمل صالح يكبرها وعمل صالح يثبتها وعمل سيء يسدها ويسودها ويحط طبقة على طبقة فيها والعمل الصالح يحفر فيها عشان يخرم ويطلع فلما تموت يا ترى اخرتك مفتوحه ولا مقفوله اللهم ارزقنا حسن الخاتمه قلت لكم زمان قصه الراجل كنت رايح اخطب الجمعه في مسجد اسمه الشربيني اه في مدينه نصر قدام الحديقه الدوليه وانا رايح الساعه 11 الصبح فوجئت واحد ماشي على الرصيف قصادي كده طلع اتوبيس على الرصيف وخبطه وداس عليه بطته وداس على رجليه على ركبه على بطنه على صدره على دماغه قدام عيني احنا واقفين ساعتها انا رحت عامل كده وقعدت في الارض وكل اللي شغلني الراجل ده مع خبطه الاتوبيس تذكر انه يقول لا اله الا الله فمتع التوحيد ولا الذهل فلم يقل كان رايح فين كان جاي منين كان بيعمل ايه كان في جيبه ايه كان بيفكر في ايه كان بيكلم مين في التليفون كل دي تحكم روحه هتطلع على فين شفت ازاي شفت ازاي انك انت ساعه ما تموت ما انتش عارف انت هتموت على ايه يعني واحد ممكن تاب وقعد ما يكلمش واحد عشر سنين ويوم اتصلت بيه بيكلمها وبيرد عليها ومات وهو بيكلمها طب ما بقالي عشر سنين كويس لا يسأل عما يفعل هتموت ازاي هتموت على ايه طلعت الملائكة استفتحت ابواب السماء افتحوا لنا معانا روح فلان لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط إبرة الخياطة الجمل يعدي منها ممكن تعرف حد يعرف يعديه جمل من إبرة الخياطة هم بيقولوا الجمل اللي هو البعير الإبل وبيقولوا الجمل اللي هو عارفين ال- الخي اللي بيتربط فيه الخية بتاع السفينة اللي هو الهلب أو ال- آه، ده بيقولوا عليه الجمل هم أهل السفن يقولوا عنه جمل ها الحته المتنيه دي اللي بيربط فيها الحبل التخين قوي ده شوف بقى الجمل ده يدخل في خرم الابره اما الاخر فتفتح له السماء ما هذه الروح الطيبه وما هذه الريح الطيبه فيقال باحب اسمائه اليه ده ابو فلان الشيخ فلان ابن فلان عد السماء لحد السماء السبعة أعيدوها إلى الأرض منها خلقناهم وفيها نعيدهم ومنها نخرجهم تارة أخرى ثم تعود الروح إلى الأرض فتسير فوق النعش نعش اللي هو اتكفن اتغسل واتكفن وتحط على النعش والناس شايلينه على كتافهم ماشيين والروح فين؟ طايره فوق النعش. الروح طايره فوق النعش إذا كانت طيبة تقول قدموني قدموني وإن كانت غير ذلك تقول يا ويلها أين تذهبون بها الناس اللي بتضيع بعض صلوات لو ضاعت منك صلاة وخصوصا في ظروفنا اليومين دول ان احيانا تركب الاتوبيس او تركب الميكروباص قبل المغرب بشوية والدنيا وقفت العيشة تدن وانت قاعد في الميكروباص والمغرب ضاع ده غصب عني مفيش حاجة اسمها غصب عنك سهران طول الليل حضرته قدام النت بيتابع آه، وصلى الفجر ونام ويضيع الظهر والعصر طب لما ربنا يسألك انت ضيعت الظهر ليه يا عم احمد عم احمد يقول له انا كنت عيان يا رب معذور ما قدرتش اقوم واخد علاج وما قدرتش اقوم ربنا يعذره لكن انت يا شاب يلي قاعد قدام التلفزيون وقاعد قدام النت وقاعد قدام الفيسبوك وعمال تت- ت- تنقل من الفيسبوك لتويتر ل و- و- وعمال تجي تجري ورا الاخبار والاخر بتضيع الصلاه تيجي قبل الفجر بنص ساعه وتنام طب لما يسالك هتقول له ايه وقد اجمع العلماء على من على أن من ترك صلاة واحدة حتى يخرج وقتها بغير عذر فقد كفر خرج من الملة صلاة واحدة تصور بقى أنت لما ت- تنام الصبح حد ما خرج وقتها ضاعت صلاة الصبح حد ما قمت الساعة 10 قمت الساعة 9 قمت الساعة 6 ونص وتسع دقايق بعد ما فات ال- هي 6 ونص وسبعة مش كده ولا إلا سبعة الشروق قمت 6 ونص وسبعة متعمد كفرت لو خرجت روحك في الوقت ده تخرج روح كافر عشان لما بنقرا الايات اللي فيها ذكر الكفار ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا من لك يا عم دول الكفار معلش ما تزعلوش مني هما بيخوفونا من بامن الدوله من زمان انتوا تكفير انتوا بتكفروا المسلمين احنا ما بنكفرش المسلمين اللي بيكفر مين ربنا ربنا سبحانه وتعالى انا بقول لك ممكن كلمه واحده تكفر بيها كلمه مش الصحابه اللي هم اسلموا وهجروا وصلوا وصاموا وخرجوا في الجهاد مع رسول الله صلي عليه صلى الله عليه وسلم بعد كده غلطوا في كلمه استهزأوا بالنبي والمسلمين استهزأوا بالنبي قالوا قراؤنا هؤلاء أرغبنا بطونا وأجبننا عند اللقاء قال الله ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم مين اللي قال مش أنا الله قال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم أثبت أنهم كانوا كانوا مؤمنين قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم يعني يتوبوا ويسلموا نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين فأوعى تفكر إن الكفر بعيد عنك ممكن تقول كلمة على سيدنا النبي تكفر بيها إن رجلا لا يقول الكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار سبعين خريفا كلمة بقى في تهاون في تضييع الصلوات المفروضة في تهاون أنا قلت دلوقتي لما الراجل في الميكروباص وضاع عليه المغرب الأخ اشمأز كده مش عارف ليه أيوه هو عمال يقول لي دلوقتي في نفسه عمال يعني يعمل ايه يا عم الشيخ انت بتتكلم في ايه يعمل ايه الميكروباص انزل صلي في الشارع اه انزل صلي في الشارع اصلي فين ده احنا في الشارع صلي على رصيف مفيش رصيف صلي في وسط العربيات هتدوسوا علي يدوسوا عليك يا اخي لا بقى ده انت عايز تموتني اه مش دي القضية القضية انت لو حريص على المغرب اصلا الكلام الاستطراد اللي انا بقوله ده ده عند لكن الحقيقة ان انت لو عارف ان المغرب هيدركك وانت في الميكروباص انت عارف انه هيضيع لو انت عارف انك هتنام قبل الفجر بساعة يبقى انت عارف ان الفجر هيضيع انت عارف تبقى متعمد ما تنامش انت عارف ان الظهر هيضيع ما تنامش ما تنامش لذلك يا ترى روحك هتقول ملك يد منوم مغناطيسيا كده ليه روحك هتقول قدموني قدموني ولا تقول يا ويلها أين تذهبون بها وصلنا عند القبر فتحوا القبر نزلوك في القبر قفلوا عليك القبر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى أنه لا يسمع قرع أقدامهم إذ يولون يا ربي يا إخوتي أنا عايزكم تعيشوا المعنى ده افهم بص شوف توصل قفلوا عليك القبر الملائكة قعدوك انت سامع اللي بيتكلموا بره عمالين التراب يقول لهم بيدوا له 100 جنيه يقول لهم لا لا لا ده فتحه التربه 500 جنيه وانت سامع مين اللي بيفاصل فوق دماغي ده مش انا اللي بقول الرسول قال كده يسمع وقع اقدامهم اذ يولون سامع الناس وهي ماشيه فوق دماغه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يكلم الميت قبره أول ما حطوك في القبر ومشيت ومشيوا و زوروا القبور كنا بنعملها زمان بس دلوقتي ما نقدرش نعملها كنا بناخد الإخوة بتوع الدرس ونطلع دلوقتي على المقابر دلوقتي دلوقتي يلا شوف بقى لما دفنوا وقفلوا ومشيوا فتحت عينيك ما عينيك دي ما بقتش عينيك بتاع الدنيا ده بقت عينين تانية حياة البرزخ لها أحكام أخرى فرغم ظلمة القبر الشديدة شايف كل حاجة شايف كل حاجة وسامع كل حاجة أول ما يكلم الميت قبره فإذا كان مؤمنا قال له القبر أهلا ومرحبا أما إنك كنت أحب من يمشي على ظهري أما إذ وليتك اليوم فسترى صنيعي بك فينفسح له مد بصره اللهم اجعلنا منهم يا رب اصل يا جماعه الارض اسمعوا خطبه الجمعه اسمها احبابك الارض بتحب وتكره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لا تسبوا الارض فان العبد اذا سب الارض قالت الارض لعن الله احصان له احيانا ال- الام لما الواد يقع تقول له هنضرب الارض اه اه اه بتضربي الارض ليه الارض عملت ايه الارض بتحب وتكره ما ينفعش ان احنا نضرب الارض ولا نقول لا الارض وحشه ال- وانت الارض قلت الارض وحشه الارض تقول لك الوحش اللي بيعصي ربنا الارض بتعصي ربنا قال للسماء والارض ائتيا طوعا او كرها قالتا أتينا طائعين فالأرض طائعة مطيعة لكن العاصي مين ابن آدم فالعاصي الأرض بتكرهه مش الأرض بس حتى الجعل يشكو إلى الله ظلم ابن آدم النملة بتشتكي والخنفسة بتشتكي والعصفورة بتشتكي والقرد بيشتكي بيشكي يا رب كفينا شر ابن آدم لأن بسبب ظلم ابن آدم بيمنع الله القطر من السماء بيمحق الله البركة من الأرض فيضيق على هؤلاء فالأرض اللي شايفاك بتمشي عليها يا ترى الأرض بتحبك لو بتسجد عليها بتحبك حديث سيدنا عبد الله بن مسعود وهو يصح مرفوعا وموقوفا أن الجبلين يتناديان الجبال واقفين جبلين قصاد بعض كده فيتنادى الجبلان هل مر بك ذاكر لله اليوم فإن قال أحدهما نعم رأى أن له فضلا على الآخر جبلين قصاد بعض الجبل يقول للتاني ها في حد مر بيك النهارده قال لا اله الا الله الجبل يقول له اه ده في واحد جه صلى هنا الظهر واذن يبقى الجبل ده احسن من ده الارض تعرف الارض بتعرف الناس عشان كده ربنا سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا يقول لك ايه يعني لما يبقى في كنايس كتير إيه يعني الارض بتشتكي يا اخي الارض بتشتكي يا اخي صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم يا ترى الارض بتحبك بتسجد عليها كتير بتسمعك بتقرا قران كتير الارض الارض شايفك ماشي فيها بالطاعه لسه امبارح بقى عمال آه، آه، اتابع ايات المشي ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه ولا تمشي في الارض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول ربنا سبحانه وتعالى بيقول واقصد في مشيك ربنا بيقول وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض يا ترى مشيك على الأرض شكله إيه المشي على الأرض هتتحاسب عليه ماشي إزاي ماشي إزاي سبحان الله أول حاجة في القبر أهوال القبر الست واحد تكليم القبر اتنين ضمة القبر اللهم خفف عنا ضغطة القبر لما مات سعد بن معاذ رضي الله عنه وقف رسول الله عند قبره وكان بيحبه سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما مات سيدنا سعد بن معاذ بكى بكى حتى سمع نشيجه السيدة عائشة رضي الله عنها بتقول حتى أني لا أفرق بين نشيج رسول الله ونشيج أبي بكر الاثنين كانوا بيبكوا على سيدنا سعد بن معاذ فسيدنا بي- بيشهق وسيدنا النبي بيشهق والسيدة عائشة بتقول أنا أنا, أنا عارفة الاثنين اللي بيبكوا دول سيدنا النبي وأبو بكر رضي الله عنهما أو الواحد فعلا الحب في الله يعمل كده إن, إن الرسول وسعد بن معاذ سعد بن معاذ ده ما عاش مع سيدنا النبي إلا سنين قلائل يعني مات في غزوة الأحزاب يعني سنة خمسة هجرية يعني هم خمس سنين خمس سنين في الشاهد سيدنا النبي صلى عليه وقف عند قبر سعد بن معاذ فكبر فكبر الناس وكبروا طويلا ثم سبح فسبح الناس وسبحوا طويلا قالوا يا رسول الله ما لنا نراك كبرت ثم سبحت قال إن هذا العبد الصالح ضيق عليه قبره فكبرت فلما انفرج سبحت أو العكس ضيق عليه قبره فسبحت فلما فرج عنه كبرت سيدنا سعد بن معاذ ودي عايزة قاعدة بقى وأنا مش عايز أطول عليك وأزهق كل ليلة سيدنا سعد بن معاذ مات وعنده 36 سنة كان مدة إسلامه كلها 8 سنين 8 سنين فقط اهتز لموته عرش الرحمن شيعه سبعون ألف ملك يا ترى الراجل ده في 8 سنين عمل ايه؟ انت ملتزم بقالك 8 سنين؟ 8 سنين في حياة النهاردة الملتزمين ها يا ياسر كم سنة كم سنة ملتزم النهاردة لو مت يهتز لموتك عرش الرحمن لو مت قل لي كم ملك هيمشوا في جنازتك كم ملك اللي هيمشوا في جنازتك الملائكة اللي هم شهدوا لك اللي صعدوا عملك لربنا اللي كتبوا لك الحسنات اللي شهدوا منك مواقف اللي هم دول الملائكة اللي هيحضروا جنازتك ما هو- مين اللي بيحضر جنازتك غير معارفك صح ولا لا حبايبك اللي بيحبوك فده سيشيعه كم سبعين ألف ملك انت هيشيع جنازتك كم ملك ها؟ كم ملك هينزل لك في السماء رد عليا شيع جنازته سبعين ألف ملك واهتز لموته عرش الرحمن وضم عليه قبره ضمة القبر لكل أحد لكل أحد لن ينجو من ضمة القبر أحد أبدا الكل صغير وكبير الكل هيتضم قالوا في سر ضمة القبر أن الأرض هي أم الإنسان لأن منها خلقنا من ترابها فكأن الإنسان لما خلق من الأرض وتباعد عهده بها لما رجع إليها تضمه فإن كان طيبا مطيعا ضمته ضمة الأم الحنون ولكن لغلبة الشوق قد تشتد الضمة يعني أحيانا لما تبقى غايب مدة طويلة وترجع يقوم أبوك يضمك إيه ضمة جامدة وجعت لي صدري بالراحة طب بالراحة ممكن بيحصل كده حب حب ضمة حب بس مؤلمة ألم بحب ألم بلذة لكن التاني بقى قال فيتضام عليه قبره حتى تختلف أضلاعه وشبك بين أصابعه ضلوعه دي ضلوع اليمين وضلوع الشمال يدخلوا في بعض كده سلم يا رب سلم ضمة القبر ثلاثة دخول الملكين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بك يا عمر إذا أنت مت فغسلوك وكفنوك ثم دفنوك في ثلاثة أذرع وشبر في ذراع وشبر مقاس القبر قلت لكم ان كان في واحد بيفتخر يقول انا عندي ألفين فدان يعني أربعة في 13 كيلو قد بلكوا هو بيقول كده يعني فقلت له والقبر ياخد كام القبر مساحته قد ايه هو ده اخرتك القبر مساحته قد ايه ثلاث اذرع وشبر يعني 235 سم في ذراع وشبر يعني متر مترين ونص في متر وعشرة هو ده مقاس القبر الكل الباشا والأمير والملك والوزير والغني والفقير حد هياخد حتة أكبر من كده؟ خد يا عم حتة قول لي لا احنا تربتنا 40 متر لا مؤاخذه احنا واخدين 80 متر اصل احنا واخدين حتتين على بعض كنا نعرف المحافظ وخدنا 160 متر يعني هو حضرته هيتمرغ فيها هي الحته اللي هينام فيها برضه ايه ثلاث اذرع وشبر في ذراع وشبر فيش اكتر من كده تدخل عليه بعد 100 سنه تلاقيه هو في الذراع وشبر وبعدين قال رسول الله كيف بك يا عمر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا دخل عليك ملكان أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف يجران أشعارهما ويبحثان القبر بأنيابهما فتلتاك وترتاك وقال من ربك وصف دقيق لشكل الملكين شعرهم طويل في الارض بيجروه عينيهم بتبرق زي الرع زي البرق صوتهم زي الرعد ها ها ها ها كده صوتهم زي الرعد داخلين النابين طالعين من بقهم بيحفروا القبر تلتاك وترتاك مسكك من كتفك وهزك كده مسكك من كتافك وهزك كده اهو تلتاك ترتاك قل من ربك هتقول ايه بعد سؤال الملكين يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء في هذا الموقف لن يجيب إلا من وفقه الله بس أعد له على شفير القبر يقول له إذا جاءك الملكان وقالوا لك من ربك قول رب أنت بتغششه مش هينفع الناس اللي اتعودوا على الغش في الدنيا عايزين يغشوا في الآخرة مش هينفع مش هينفع أبدا يثبت الله الذين آمنوا اللهم اجعلنا منهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا اللهم اجعلنا منهم يبقى اللي هيثبت في الآخرة كان كان ثابت في الدنيا اللي هيثبت في الآخرة كان ثابت في الدنيا اللي عارف كلمة الله قول الله آه اللي عارف كلمة الله اللي دقها اللي عرفها اللي غزت قلبه وعقله وحياته الله هو اللي هيعرف يوم القيامة يقول الله أما اللي في الدنيا طول الوقت يقول أنا أنا أنا من ربك الأسئلة سهلة جدا من ربك من نبيك ما دينك من ربك ما دينك من نبيك ربي الله ديني الإسلام نبي محمد الأطفال حافظينها الأصول الثلاثة لكن الموضوع مش كده مش بالحفظ نقعد احنا نحفظ ونسمع قول من ربك ما دينك من نبيك قول من ربك ما دينك مش مش كده مش كده مش كده وإنما اللي في الدنيا عاش المعنى ده عاش ربه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم والدينار ده ما يعرفش ربي الله ده يعرف الدولار بكام يعرف البورصة الأسهم راحت فين يعرف ال- تخصصه بقى ما هو قالوا إن بعض الناس عند الموت قعد يقول هو طن الأسمنت بكام النهاردة هو طن الحديد راح فين النهارده بيقول ان الشقه المتر بقى بكام في مش عارف فين اللي بيقول النهارده الذهب بقى بكام كل واحد بيقول اللي ايه اللي هو ربه تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد القطيفة والخميصة بتوع المظاهر والحلاوة والجمال يقولوا ها انت- ان- انتوا عملتوا لي حمام الكريم النهارده ولا ولا نسيتوا ها هاتوا لي ال- آه، يعني ال- ال- تعس عبد الدرهم والدينار تعس عبد القطيفة والخميصة تعس عبد المرأة قلت لكم قبل كده سيدنا حذيفة بن اليمان لما سألوه عند الموت ما تشتهي قال رحمة ربي كتير بيقولوا للمحتضرين انت نفسك في ايه يقوم يقول اشوف فلان اشوف فلانة كذا كذا اوعوا تبيعوا الحته الفلانيه اوعوا تشتروا كذا انا زعلان من فلان عشان ما جاليش هموم لكن س- الذي يقول ربي الله طول الوقت مشغول بايه لا اله الا الله قيل لاحد السلف وهو في سياق الموت قل لا اله الا الله قال دعني يا بني فاني في وردي الرابع انا بختم الختمه الرابعه وهو بيحتضر قول لا اله الا الله قال له اقعد ساكت انت ربي الله دينك آه آه من اللخبطة اللي فيها المسلمين النهاردة أنا خايف لكتير من الناس ما يعرفش الفرق بين الإسلام وغيره يا جماعة لازم تعتقدوا الليلة دي قبل ما تخرجوا من هنا دلوقتي حالا إن الدين عند الله الإسلام لازم تعتقدوا يقينا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه مفيش دين تاني خالص لا تقول لي نصرانية ولا يهودية ولا غيره الدين ايه لازم تعتقد كده عشان تعرف تقول ديني الإسلام يا جماعة لازم تعتقدوا أن من صحح مذهب الكفار فهو كافر لما ربنا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة يبقى اللي يقول ثالث ثلاثة ربنا قال إيه كافر ربنا اللي قال مش أنا مش السلفيين ربنا قال لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم يبقى اللي يقول المسيح ربنا يبقى إيه ربنا اللي قال ده ديننا دي عقيدتنا مش مش مش كلامنا احنا استنتجناه واصلناه لا ده قران ايه في القران يتلاعب بكم ويبقى ده ينفع وده ينفع مش انا مش مش بنقول ايه ان دي الجماعه الفلانيه ولا الحزب الفلاني ده ربنا القران ايات قران واضحه عشان كده لما تسال في قبرك ما دينك واحد هيقول ايه ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت اوعى تكون من دول اللي سمعت الناس بيقولوا حاجه قلت زيهم اوعى تكون من دول انت مسلم بيقين بيقين ان دينك ده دين الحق اللي مفيش حق غيره فماذا بعد الحق الا الضلال اوعى تتهز ساعتها مش هتعرف تقول ديني يا الاسلام ها شوف لما يسال في قبره ها ها لا ادري من نبيك صلى الله عليه وسلم انا خايف لحد ساعتها يقول عبد الحليم حافظ ما ما يعرفش ما يعرفش انا انا كتير بسال في المساجد كده لما اجي مثلا اتكلم عن سعيد بن عامر الجمحي تعرف سعيد بن عامر الجمحي عمرك سمعت عنه ده صحابي جليل يعني من الصحابه الكبار من الرؤوس اقول له امال تعرف حسام حسن تعرف عادل امام هم دول اللي انت تعرفهم هم دول المشاهير عندك هم دول اللي انت الناس بتقلدهم النهارده وبتجري وراهم وبتسمع عنهم ولا بقى دي الامور بقى دلوقتي بيسمعوا عن السياسيين اه تسمع عن عمرو حمزاوي وعن بلال فضل آه، هو ده اللي الناس بتتكلم عنه النهارده انا عايزك تسمع عن النبي صلي عليه ويتعلق قلبك به و ت- تحبه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستسألون عني في قبوركم فماذا أنتم قائلون هتقول إيه عن النبي ها لما لما يجي الملائكه يقول لك من نبيك حبيبي سيدنا النبي انتوا تسالوني عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لا لا ده سيدي وتاج راسي ده حبيب قلبي هو انا كنت في الدنيا كده اعرف اتكلم اللي عنه هو وبصلي عليه وماشي وراه و... انتوا مش شايفين ولا ايه ده انا اهو ولا هتقول ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلت أنا عايز أسيبكم دلوقتي في القبر خليكم قاعدين في القبر لحد الأسبوع الجاي لما نتقابل ونكمل ولا النظام مش عاجبكم بلاش نكمل نرجع للعقيدة الطحوية ونخلص نفسنا في الموضوع نكمل نكمل ربنا المستعان ان شاء الله نكمل الاسبوع الجاي والكتاب موجود اهو عند الحاج عادل الألف نسخة موجودين إن شاء الله بإذن الله تعالى يكفوكم بس برضه مش هديهم لكم النهاردة لحد اللي يحضر لآخر الدورة ياخد الكتاب انتوا شفتوه بعينيكم الكتاب موجود يعني كتاب أهوال القيامة موجود وأنا بحبكم في الله وأنا والله والله والله نفسي ربنا يجمعنا في الجنة اللهم ارزقنا حسن الخاتمة والجنة بغير حساب اللهم ارفع درجتنا في الجنة إلى الفردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم هون علينا سكرات الموت خفف عنا ضغطة القبر ثبتنا عند سؤال الملكين اجعل جليسنا العمل الصالح افتح لنا بابا إلى الجنة في قبورنا اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين اغفر لهم وارحمهم عافهم واعف عنهم اللهم اللهم أكرم نزلهم وسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم نقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدلهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه اللهم اشف شي- مشايخنا وعلماءنا ودعاتنا يا رب اشف الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاء لا يغادر سقما اللهم اشف عبدك ينكأ لك عدوا ويمشي لك إلى صلاة اللهم واشف الشيخ محمد حسان شفاء لا يغادر سقما اللهم ارفع عنهما البلاء وأتم عليهما العافية واشف كل مريض مسلم وعاف كل مبتلى مسلم واجعل شفاءنا والمسلمين سهلا ميسورا أحبكم في الله واستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله